أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة عايزين نتكلم على معنى في منتهى الجمال معنى لو دخل قلوبنا تعيش السعادة الحقيقية تعيش مرتاح البال ساكن هادئ بعيد كل البعد عن الأمراض والآفات النفسية ما بتتنفس ما بتتعصبش المعنى الجميل ده هو معنى الرضا عن الله سبحانه وتعالى الرضا ليه اخترت الموضوع وليه نتكلم في الموضوع ده علشان أي مشكلة بينك وبين ربنا أصلها هنا في كلام جميل قوي عايز ابتدي بيه كلام لابن القيم بيقول فيه إن أكتر الناس لو قعدت تفتش على اللي جواهم وتعرف ليه هم بيعصوا ربنا ليه هو بيخالف ربنا هتلاقي جواه ولو ذره نقطة كده زعلان شوية فيها من ربنا بس ما يقدرش يقول يعني لو انت قلت له انت مش عاجبك قدر ربنا عليك يقول لك اعوذ بالله لا لا لا لا خالص ابدا الحمد لله على كل حال بس هو من جواه اسئله مش عارف لها حل ليه انا بيحصل لي كده ليه انا عايش كده ليه انا اتخلقت هنا ليه ما اتحطتش في المكان الفلاني فبيبقى السؤال جواه ومش لاقي له حل تقول له يعني انت متسخط يعني انت غضبان يعني انت زعلان من ربنا يقول لك لا فهو ابن القيم بيقول وهو لا يتجاسر يعني ما يقدرش انه يقول كده ربنا ظالم يعني لا مش ظالم طب ليه اذا كنت انت راضي عنه منتهى الرضا ليه بتعصيه ليه بتخالف امره ليه مش عايز تمشي في السكة اللي انت عارف ان فيها رضاه ليه الشيطان يملكك ويستحوذ عليك ليه نفسك الأمارة هي اللي بتحركك طالما انت راضي تمام الرضا عن ربنا هو ده السؤال اذا لو كل واحد مننا كده بدأ يقول أنا راضي ولما هنيجي دلوقتي ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ذاق طعم الإيمان السعادة بقى الحقيقية اهي راحة البال اهي الطمأنينة اهي ذاق طعم الإيمان ايه بقى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا استنى بقى استنى وخلينا نفكر كده في المعنى ده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا انت راضي؟ اه راضي طب والموضوع الفلاني اللي كان نفسك فيه وما حصلش كان نفسك في شوية فلوس وما جاتش ابتلاك ربنا بمرض وكان نفسك ما يحصلش معاك البلاء ده راضي برضو مش فارق من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا كل أوامر ربنا وشرعه أنت راضي بها يعني لما تعرف أن شرع ربنا أنك أنت لازم تلتزم بصلواتك في الجماعة مثلا يا رجال راضي طب وصلاة الفجر أخبارها إيه ولما هي تعرف أن الحجاب ده فرض عليها وما بتتحجبش راضية وهكذا بقى وكل ما تعرف حاجة من أحكام الشرع اللي أنت عارف أن أنت بتقع فيها يبقى فين بقى الرضا بالإسلام دينا وراضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طب فين سنته في حياتك مش احنا راضيين بيه وبنحبه اكيد يبقى فين هو في قلوبنا سنته فين في حياتنا تعالوا نتأمل كده الآيات دي سورة الضحى ربنا يقول للنبي فيها ايه ولسوف يعطيك ربك فايه فترضى استنوا بقى اول السوره بيقول ايه والضحى الضحى ده اللي هو انهي وقت اللي هو من بعد الفجر لغايه الظهر الشمس بتبقى عامله فيه ازاي بتبقى ظاهره قوي مش كده وقت النهار والضحى بعد كده يقول والليل اذا سجى يجي بعدين الليل ما ودعك ربك وما قلى عارف دي معناها ايه ان انت تبقى الدنيا واضحه قدامك زي الضحى وبتبقى مشيت شويه اكيد كلنا عدت علينا الايام دي عدت عليك في رمضان عدت عليك في عمره لحظات ايمان جميله كنت عايشها الدنيا كانت واضحه فيها وبعد كده جت ظلمه الليل جيت الايام تاني وعادت ريمه لعادتها القديمه ورجعت تاني للمشاكل والمعاصي والمخالفات صح والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بس هو برضه ما سبكش حتى وهو بيبتليك بيرحمك وانت مش داري وهي دي المشكله ان احنا مش فاهمين ليه ربنا بيعمل معانا كده ان الله يبتلي العبد ليسمع انينه شافك قلبك شرد غفلت عنه لازم تبقى فيه قرصة ودان عشان تفوق بس انت مش راضي انت مش عايزها كده انت مش عارف ايه اللي جواك هو لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم الحاجات دي كلها الظواهر دي انسى انسى انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم هو بيطلع على اللي جواك وهو شرط دخول الجنه ايه الا من اتى الله بقلب سليم فقلبك مش سليم وانت مش شايف طيب ابعت لك ايه يفوقك كل واحد بتفوقه حاجه ممكن واحد ربنا يفوقه بنعمه بس مش اكتر الناس بتشكر نعم ربنا ربنا قال وقليل من عبادي الشكور نعم نعم نعم تلاقي الانسان مننا ايه اي انسان كده ينسى ينشغل بالنعمة عن المنعم إنما البلاء ما خلاص بقى اعمل اللي انت عايزه مفيش حد هيكشف عنك السوء ده إلا هو انت عارف كده محدش هيشفيك من المرض ده إلا هو محدش هينجيك إلا هو ففي اللحظة دي بتقول له يا رب وبتطلع اللحظة دي انت بترجع له تاني عرفتوا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والله ما كرهك مش سايبك بس انت غافل ومش عارف بيحبك قول لي بيحبني على ايه عملت ايه انا علشان يحبني انا يعني مش مركز قوي يعني انا انسان على قد حالي في طريق ربنا حبك يوم ما اصطفاك وخلاك مسلم عملت لها ايه دي دفعت لها ايه دي يبقى اصطفاك ولا لا اصطفاك النهارده وانت قاعد بتسمع الكلام ده وفي ناس تانية بعيدة وشاردة ومش مركزة خالص أصطفاك يبقى ما ودعك ربك وما قلى الروشتة بتبتدي من هنا بقى ولا الآخرة خير لك من الأولى انت انشغلت عني ليه عشان الدنيا شدتك عشان حسبت ان انت هتتخلد في الأرض لما هتجيلي هتعرف ان اللي انت كنت مشغول بيه ده ما يسواش حاجة ايه ده اللي يشغلك عني ولسوف يعطيك ربك فترضى هيرضيك بس ارضى انت الاول عنه عشان يرضى عنك قالوا ايه علامة رضاه عنك رضاك عنه عايز تعرف هو ربنا راضي عنك ولا لا شوف انت في قلبك انت راضي عنه ولا لا انت راضي عنه هو ده السؤال اللي انا عايز النهاردة كل واحد يطلعه من قلبه ولو في في قلبه شيء تجاه ربنا سبحانه وتعالى يطلع دلوقتي إياك ثم إياك والتسخط يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كل ما يبتليك أكتر كل ما يبقى ثوابك أكبر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم طب ليه كده احنا بنفهمها غلط على فكرة لما تيجي تقرأ الحديث ده تقول له أنا مش عايز أبتلى يعني وأنا عايز أمرض ليه ولا أنا عايز يحصل لي حاجة ليه الحديث النبي بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء يا عم خلينا من بعيد وبلاش من سكة البلاء دي كل ما الواحد هيقرب اكتر كل ما يبطل اكتر في ناس تقول لك كده انا احس ان انا لو مشيت في سكة ربنا دي هعيش الضنك كله ازاي ادوني عقلكم يعني انا لو عشت في سكة ربنا ربنا يعذبني واعيش الضنك واعيش بقى حياة صعبة ومملة وتعيسة وشقاء يا سلام انما انا بقى لو عصيت ربنا وعملت اللي انا عايزه قضيتها بمزاجي تعيش الهنا كله يا سلام بعقلنا كده تنفع تركب طب ازاي طيب فهمني الحديث ده ما هو انت لسه بتقول اهو ان الواحد هيشتد بيه البلاء البلاء اه ممكن البلاء ده يصيب جسمك لكن قلبك في حتة تانية خالص بص هو صلى الله عليه وسلم يعذب وينكل بيه ويمشي أكتر من خمسة كيلو في الصحراء سرحان من شدة البلاء لما أذوه في الطائف وبعدين يقعد يقول له إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي مش فارقة معايا بس المهم أنت راضي وده كله ده هو مش حاسس لا لا مش حاسس إنما واحد تاني ربنا أصح له جسمه كويس ومفيش أي مشاكل بس مبتلى بشوية أرق أو مبتلى بشوية مشاكل كده نفسية عنده اكتئاب يعيش الضنك كله هو قدام الناس سعيد والناس بتسقف له وشايفاه ان هو يا سلام الفلوس اهي والحاجات اهي ده عايش عيشه ما حدش يحلم بيها وهو جواه عايش الضنك كله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى يبقى انهي المبتلى اللي احنا بنحكم عليه بالظاهر ده يا عيني بص حصل له ايه ولا التاني اللي الناس كلها بتحكم عليه بان هو عايش السعاده الحقيقيه هو ده اللي بيحصل بالظبط البلاء يبقى بسيط قوي يخفف عليه عارف يقول لك الشهيد لما يجي يستشهد قدام الناس ده راجل اتقتل بقذيفه ولا حصل له كذا يقول لك تبقى عامله زي القرصه كده هو ما يحسش بيها كانه اتقرص ولا يحس باي حاجه هو ده العمليه في قلبك العمليه في نفسيتك استقبالك للبلاء ده بيبقى عامل ازاي فعشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي أول ما حصل له البلاء كده قال رضيت بالله ربا اعمل اللي انت عايزه يا سيدي أنا عبدك وأنا عارف إن أنت مش هتضيعني أنا أحسن الظن بيك أنا بحبك معاذ بن الجبل لما جاءه الوفاة حس إن خلاص ملك الموت جه وإنه خلاص هيموت أهو على فراش الموت قبل ما يموت على طول بقى يقول ايه اخنق يا موت خنقك اعمل اللي انت عايزه فانك تعلم يا رب اني احبك بص بيقول له ايه اعمل اللي انت عايزه وانا بحبك شوفوا المعنى جميل ازاي هو ده فمن رضي فله الرضا ربنا يرضى عنه ومن سخط ليه تعمل كده فيا انا عملت ايه عشان تعمل كده معايا فمن سخط اعمل اللي انت عايزه تسخط اغضب امشي زي ما انت عايز في الارض حيران تايه فله السخط يعيش كده وقال صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس يعني انت دلوقتي لو رضيت الناس الحكايه دي هتغضب ربنا بس الناس هتقول عليك ايه الناس هتقول ومش هيسيبوك لو ما عملت لهمش الموضوع الفلاني بس الكلام ده فيه معصيه دي في حاجه تغضب ربنا مش مشكله بقى يا جماعه عشان الناس ما تاكلش وشنا من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس عايز الناس؟ اشبع بالناس خد الناس وريني الناس هتفيدك في ايه وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله فليرضى عني الناس أو فليسخطوا اللي عايز يرضى يرضى واللي يسخط يسخط المهم هو يرضى ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس انظر ماذا يصنع الرضا في الناس أول حاجة يثمر السعادة والسرور قلنا كده أول حاجة أن أنت تبقى عايش إيه سعيد شعارك في الحياة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن ربنا يمن عليك برحمة تلاقي نفسك كده قلبك منشرح طاير مستمتع فعلا بحياتك الإحساس ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو انت بعدت ليه عشان تجمع حطام الدنيا والله فضل ربنا عليك ورحمته أعظم من ده كله فعشان كده تبقى سعيد الرضا يوجب مغفرة الله لو انت راضي عن ربنا ربنا يغفر لك كل ذنوبك بص الحديث الإنسان لما يجي يردد الأذان المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يروح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك غفر له ذنبه بس اتغفر له ليه؟ لأنه في اللحظة دي حقق معنى التوحيد اللي هو ربنا خلقه عشانه معنى العبودية اهو وفي نفس الوقت أنا بقول له أنا راضي يا رب من قلبه يغفر لك كل ذنوبك فالرضا يثمر المغفرة الرضا يثمر الغنى الحقيقي شوف الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان سيدنا موسى سأل ربنا عن ست حاجات قال موسى لله يا رب أي عبادك أتقى من أتقى الناس من أحسن الناس عندك يا رب قال الذي يذكر ولا ينسى اللي بيذكرني كتير قال يا رب فأي عبادك أهدى من اللي على الطريق قال الذي يتبع الهدى واحنا في حقنا اللي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رب فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه يبقى عدل وزي ما بيحكم على نفسه بيحكم للناس قال يا رب فأي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال يا رب فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر الجاية بقى محل الشاهد قال يا رب فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يؤتى الغنى الحقيقي فين؟ انه فعلا ربنا يرضيك باللي في ايدك كتير قليل مش فارق فانت راضي باللي بيقسمه لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إذا الرضا هو الغنى الحقيقي الرضا يوصل لأعلى درجة في الإيمان قال أبو سليمان الدراني الرضا عن الله والرحمة للخلق هذه درجة المرسلين عايز تبقى في رفقة النبي محمد نفسك تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة هنا المفتاح اهو الرضا عن الله والرحمة للناس ارحم ترحم هي دي اللي بتوصل لدرجة المرسلين هي دي اللي توصلك تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرضا هو المفتاح علشان تتحل كل مشاكلك في الحياة امتى يوم ما ربنا يحبك انا دايما كل ما حد يجي لي في اي مشكله اي مشكله اقول له تتلخص في كلمه واحده ربنا بيقول فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطين ولئن استعاذني لاعيذن عارف يعني ايه يعني انت مبتلى بمرض ونفسك ربنا يشفيك منه لو حبك بيقول فلئن سالني لاعطين فلو رفعت ايديك وهو ساعتها كان حبك وقلت له يا رب صادقة من قلبك هيديها لك صعبة على ربنا يعني صعبة يعني لو اهل الطب كلهم اجتمعوا على انه ده مش هيشفى وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اراد شيئا ايه المشكلة احد الدكاترة بيقول دخلت على احد المرضى لقيته واحد اعرفه يعني فلقيته عنده مشكلة انزلاق غضروفي فخدني الدكتور وقال لي انت عارفه ده قال له اه انا عارفه ده واحد من اصحابي يعني قال له ده حالته مستعصيه جدا مشلول مشلول 100% يعني فبيقول فدخلت عليه وانا مهموم يعني لسه شاب ما كانش كبير وعمل حادثه وحصل له فيها انزلاق غضروفي فبدري قوي يعني ان هو يصاب كده بيقول فدخلت لقيته قاعد بيضحك راضي في منتهى الرضا وقاعد بيتكلم بيقول له ما شفتش ده انا ما كنتش عارف امسك المصحف ده انا نويت في القعده دي الدكتور قال لي انت هتقعد شهر بالشكل ده قلت ان شاء الله انا هختم فيها على الاقل هحفظ فيها خمس اجزاء فبيقول انا قعدت اقول هو في ايه وهو مش عارف ايه اللي هيحصل له فبدات اواسيه شويه بشويه عدت الايام وسافرت ورجعت تاني للمستشفى دخلت لقيته ماشي على رجليه يا نهار ابيض الراجل قال مشلول مشلول فرحت سالت الدكاتره ايه الحكايه قالوا له والله معجزه من السماء الراجل ده حاجه غير طبيعيه الأشعة بتقول إنه عنده مشاكل في الظهر بالشكل الفلاني هيبتلى بالشلل هيبتلى بالشلل إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه حبه إنه كان مستقبل الموضوع بمنتهى الرضا خلى الفترة بتاعت المرض استخدمها في إن هو يختم القرآن بص هو فكر إزاي ما عادش بقى يقول أنا ليه بيحصل لي كده أنا ليه دلوقتي كده فكر بطريقة تانية خالص عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من عليه والأمثلة كثيرة جدا على هذا المعنى إذا الرضا مفتاح الحب لله ولو ربنا حبك تبقى خلصت كل مشاكلك تسأله يعطيك هتستعيذه خايف انت من حاجة تحصل لك خايف من أي شيء ولئن استعاذني لأعيذنه كان أحد العباد بيذكر ابن القيم القصة دي عابد عبد الله ظهرا طويلا فأري في المنام أن فلان الراعية رفيقتك في الجنة شاف في المنام ان في واحدة اتسمت له فلانة دي هتبقى رفيقتك في الجنة فراح بعت لها واستضافها ثلاث ليالي عنده وقال لأهل البيت شوفوا لي دي بتعمل ايه دي بقى رفيقتي في الجنة ليه فبيقول فكان يبيت قائما لله يقعد يصلي طول الليل قيام ليل وهي تنام وكان يصوم وهي تفطر ملهاش عبادة جامدة يعني فهو اتجنن في ايه دي تبقى رفيقتي في الجنة بايه عملت ايه دي فبعد الثلاث ليالي قال لها ممكن اسالك سؤال انت بتعملي ايه ما هو في حاجه لازم تكون متدكنه الشكل كده ما توصليش قالت له ليس الا ما رايت هو ده اللي انا عايش عليه انا انسانه عاديه جدا قال لها طب يعني فكري في اي حاجه قالت لا شيء الا ما رايت فاراد ان يمضي فقالت الا خصيله حاجه صغننه كده يعني اني اذا كنت في شده لم أتمنى أن أكون في رخاء وإن كنت في مرض لم أتمنى أن أكون في صحة وإن كنت في الشمس لم أتمنى أن أكون في ظل قال هذه خصيلة وهي دي حاجة صغيرة هذه لا يستطيعها العباد الأكابر انت فاهم ايه اللي بتعمله تقول لك انا والله لو انا نزل عليا مرض ما بسالش ان انا ابقى في صحه انا عارفه ان اللي بيقدره لي في الخير قدر الله لا ياتي الا بخير عايزين نحط روشتة بقى ازاي نعرف ان احنا راضيين عن ربنا ايه العلامات اللي انت تعرف بيها انت راضي ولا لا عشان ما نضحكش على بعضينا ونقول في الاخر لا طبعا احنا راضيين تمام الرضا عن ربنا ايه العلامات اهي اقعد بينك وبين نفسك كده بقى وشوف بتحقق المعاني دي وبيحصل لك المعاني دي ولا لا اول علامه انك تستقبل الابتلاء بالطمأنينة والسكينة وخد مثال من سيدنا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بيستقبل إزاي وانت بتستقبل إزاي بيقول الحسن ربنا قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بيقول ابتلاه بالكوكب سيدنا إبراهيم ظل حيران هذا ربي هذا ربي هذا ربي وفي الحيرة كان راضيا عن الله مش متشكك وابتلاه بذبح ابنه فرضي عن الله وابتلاه بالهجرة وترك وطنه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فرضي عن الله وابتلاه بالنار وقذف فيها فلما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل وما زاد عليها وابتلاه ربه بالختان اختتن سيدنا إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة تعذب قوي مشكلة كبيرة قوي لو اتعملت عملية جراحية دلوقتي في سن 80 سنة تبقى كبيرة وابتلاه بالختان فرضي عن الله هو في كل الأوقات راضي شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا هي دي اللي بتوصل فوق قوي اشمعنى سيدنا ابراهيم مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم دول اللي وصلوا اعلى درجه عند ربنا درجه اسمها الخله واتخذ الله ابراهيم خليلا خليل دي يعني بيقول لك حب ربنا في كل حته في جسمه اي حاجه فيه تحس انها بتحب ربنا تخللت محبة الله في كل شيء فيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ابن الجوزي يقول لك شوف يخرج كل موسم ويقعد يقول للقبائل من يأويني من ينصرني وهو أحب خلق الله إلى الله لدرجة أن في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول للوفود اللي كانت بتيجي فبدأ يقول لهم من يأويني من ياخدني عنده فواحد منهم خلاه ركب الجمل راح زقه واسقطه يقول لك مثلا من ارتفاع مترين ولا حاجه والنبي ساعتها ابن 52 سنه انتوا فاهمين ده مين عشان يحصل له كده يخرج من مكه الى الطائف وعشان يرجع تاني يدخله في جوار رجل كافر ما كانش ينفع يخش تاني مكه بعد ما راح الطائف ورجع تاني لمكه قبل الهجره الكلام ده فما كانش ينفع يدخل الا ان حد يقول ده في اماني مين اللي يقول له كده راجل كافر طب يعني ليه هو بقى بيستقبلها ازاي يقول ليه يا رب بتعمل معايا كده ده انا نبيك ده انا شغال لك ده انا بدعو اليك لا خالص مش فارق الكلام ده خالص معاه وهو ساكن راضي يقول يبتلى بالجوع حتى يشد على بطنه الحجر وربه له خزائن السماوات والارض يقعد في الشعب ثلاث سنين لدرجه انه يحط الحجر على بطنه يحفر الخندق وهو حاطط الحجر على بطنه يقعد شهرين لا توقد في بيوت أزواجه النار ما عندهمش أكل بيأكلوا تمر وبيشربوا ماء هو بقى ساعتها يقول له طب ليه وسع عليا شوية لا يطلب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي في كل ده ابتلاءاته دي كلها يستقبلها بمنتهى الرضا هي دي العلامة الأولى استقبالك للبلاء يبقى عامل إزاي العلامة الثانية إنك توافق ربك في قدره وتتلمس رضاه أول حاجة تبقى هادي تاني حاجة موافق ولا مش موافق موافق يعني لو حصل أي حاجة موافق آه إذا كان ده يرضيك عني خلاص سيدنا عمار كان بيقول اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أتردى إن أنا أطلع فوق جبل واترمي أنتحر يعني إن ده يرضيك عني والله أعمله لو كنت أعلم أني لو ألقيت نفسي في الماء ذلك يرضيك عني لفعلت أهم حاجة أنت ترضى هي دي اللي أنا عايز أحفرها في قلبك النهاردة بس أنت يا رب ترضى مش مهم حاجة بقى أهو بيقول له كده بيقول له لو نفسي أزهقها بس أنت ترضى أعملها طب لو طلب منك أي حاجة لو قال لك حي على الصلاة لو قال لك تصدق الآن تفرق ولا تبقى بس أنت ترضى هي دي تالتة من العلامات أن يحب ما يناله من ربه وإن خالف هواه طالما هو عمل كده يبقى حبيب إليا عشان كده يقول لك الكلمة دي احفرها برضو جواك اللي يجي لك من حبيبك يبقى ايه يبقى حبيبك طالما من حبيبك يبقى حبيبك صح انا بحبه وهو مش هيضيعني هاجر قالت لابراهيم كده قالت له آه الله امرك بهذا المهم ده امر ربنا ان انا ابقى قاعده كده في الصحراء آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لن يضيعنا يبقى مش هيضيعني حبيبي قيل للحسين بن علي إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى سيدنا أبو ذر كان راجل زاهد فكان بيقول الفقر أحب إلي من الغنى والمرض أحب إلي من الصحة فقال رحم الله أبا ذر من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى غير ما اختار الله فهمتوا دي؟ يعني هو بيقول له الفقر أحسن لي أنا بحس إن أنا لو طول ما أعيش فلوس بتبقى الدنيا ماشية فقال له لأ هي العملية مش عملية فقر وغنى أحبه إليه أحبه إلي وعن أبي قال ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله ما هو أشد عليه من حيث لا يحتسب يعني ما سبتش حاجة لله إلا وربنا هيبدلك خيرا منها ومفيش حاجة ربنا منعها عنك إلا وهيعطيك أفضل منها احفظها برضو دي وإحنا في درس الرضا ده مهم قوي المعاني دي يا جماعة ما منعك والله إلا ليعطيك يعني واحدة مثلا تأخر بيها سن الزواج شوية ويجي لها عرسان كتير وب- وبعد كده مفيش توفيق منع عنها وفي واحدة تانية على طول من سن مبكر جدا وتزوجت ما منع عنها إلا ليعطيها بس هي بقى تحسن الظن بالله ولا بتسيء الظن بالله وهكذا واحد ماشي في شغله ده ربنا موفقه وموسع عليه قوي والتاني كل ما يعمل زي ما ده بالظبط بيعمل ما بتجيش معاه ما منعه إلا ليعطيه بس هو الفكرة بقى هو بيرضى فعشان كده يبقى ليه الرضا ولا بيتسخط ويقعد يقول له اشمعنى اديته ما انا بعمل زيه لو بيعمل كده يبقى بيتسخط على قدر الله فمن رضي فله الرضا ومن تسخط فله السخط من العلامات كذلك ترك الاعتراض قال أحمد بن أبي الحواري قيل إن فلانا قال وددت أن الليل أطول مما هو واحد من العباد فبيقول إيه؟ يا رب يكون الليل أطول شوية علشان أقيم الليل أكتر فقال قد أحسن وأساء أحسن إن هو يتمنى إن هو يعبد ربنا كتير وأساء حيث تمنى ما لم يرده الله تمنى حاجة ربنا ما أرادهاش على إنه نفسه في عمل صالح بس في نفس الوقت عنده حتة كده وفيها شيء من الاعتراض بيقولوا من اللطائف إن السيدة مريم كان يأتيها رزقها رغدا مش كده كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله ربنا كان بيرزقها من حيث لا تحتسب فلما جه وبشرت انها سيكون لها الغلام والقصة قالت أن ازاي يحصل ده عايزة تفهم يعني بس فيها مسحة اعتراض كده فايه اللي حصل كانت الرزق كان بيأتيها قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيه اشتغلي بقى هو ده ترك الاعتراض قال الثوري يوما عند رابعة اللهم ارضى عنا قالت أما تستحي قالت له ليك وش أما تستحي أن تسأله الرضا وأنت غير راض عنه قال لها أستغفر الله هتعملينا ليه طيب أنا بقول يا رب ارضى عنا فيها حاجة دي فقال لها أحد الجلوس متى يكون العبد راضيا عن الله قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة ما تفرقش توصل امتى دي بقى يبقى اللهم ارضى عنه الله المستعان العلامة الخامسة ألا تخاصم ولا تعاتب قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته وما لامني قط كان يحصل إنه يبقى قاعدين ويطلبوا من سيدنا أنس مثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحاجات فقال فكانوا يلومونني له يروحوا يقولوا له شوف أنس بيعمل ايه بنقول له يجيب حاجات وما بيجيبش فكان يقول دعوه فلو قدر أن يكون لكان فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب ولا يخاصم ده علامة الراضي اصل انت بتتعامل معاه انت عارف عشان كده بقول لك انت لو المعنى ده دخل قلوبنا وعشناه بجد ولا تفرق معانا اي حاجه بقى انت بتفكر بطريقه مختلفه واحد دلوقتي اذاك خلاص بتسال ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو اللي يكفك ما بتقعدش بقى تتشفى لنفسك وازاي فلان يعمل كده ولا تتعصب تتعصب ليه لا يخاصم ولا يعاتب ومن العلامات العلامه السادسه ان يستغني بالله ولا يسال الناس شيئا مش انت راضي عن ربنا لا تسال الناس شيئا سيدنا ثوبان ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة اللي يعمل العمل ده إن هو ما يسألش الناس ما يطلبش من الناس حاجة اللي يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم تكفل له بأن تكون له الجنة فسيدنا ثوبان كان يعمل إيه فكان لا يسأل أحدا شيئا حتى ربما كان يقع صوته الكرباج اللي كان بيمشي بيه الدابة بتاعته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني وكان سعيد بن مسيب يقول من استغنى بالله افتقر الناس إليه اللي يستغني بربنا يلاقي الناس كلها تبقى هي اللي محتاجاه مش هو اللي محتاجهم يبقى العلامة الستة ايه انك تستغني بالله يبقى هو ربنا هو اللي يكفيك يسألك يقول لك سؤال وجاوب أليس الله بكاف عبده يكفيك ولا ما يكفكش يكفيك صح طب بتحتاج من غيره ليه طب بتتذلل غيره ليه هو يكفيك أليس الله بكاف عبده يكفيك بتطلب السعادة في غير طاعته ليه مش هو اللي خلقك انت فاهم انك لما تعصيه انك هتعيش سعيد أليس الله بكاف عبده عايز جواب دي يا جماعة من قلوبنا من جوانا العلامة السابعة عشان تعرف انت راضي عن ربنا ولا لا أن تتخلص من أسر وحبس الشهوة إيه الشهوة رغبات النفس أصل أنا عايز وعايز ونفسي في حاجات ممكن الحاجات دي تكون فيها غضب ربنا فأنا نفسي مش قادر أجاهدها فبالتالي هقع في المعاصي فهتوقعني شوية بشوية في إن أنا أتسخط على قدر ربنا فأنت لو من الأصل خالص جاهدت نفسك يبقى هيسلم لك قلبك وساعتها هتعيش راضي عن الله اقول لكم الروشته بقى ازاي تبقى راضي يعني دي الحاجات اللي انت تحطها قدام عينيك كده وتعرف ها بتستقبل الموضوع ازاي بهدوء وسكينه وما بتفرقش معاك وبتقول احبه اليه احبه الي المهم انت راضي مش مهم اي حاجه بتستغني بيه عن الناس كلها هو اللي بيكفيك يبقى انت راضي قول لي انا لسه في سنه اولى ونفسي اتعلم ابقى فعلا راضي عن ربنا عشان ربنا يرضى عني اعمل ايه اول حاجه لازم تعرفها فاهم لما بيني وبينك علاقه كده في الاول خالص انا واخد منك موقف يعني لما ابتدي اقرب لك اكتر واتعرف عليك اكتر يبتدي نظرتي ليك تختلف جالي كده وقعد يقول لي اخويا ابتلي بمس ومشاكل وحاجات كده المهم ست سنين ومات بيعمل معاه كده ليه قلت له طب بس بالراحه هو قاعد بعيد كده قلت له طب تعالى اقعد جنبي كده النظر اختلف مش كده هي كده مشكلتك ان انت واقف بره خالص وقاعد بتبص له قرب له بس تعالى كده اقعد جنبي كده وتعالى نقعد نتكلم شويه انت اول ما دخلت عندي هنا البيت كان ليك انطباع عني صح لما بدات اتكلم معاك شويه اختلف الانطباع ده شويه ولو قعدنا مع بعض ثلاث اربع جلسات ممكن الانطباع يختلف تماما هو كده والله المشكله ان احنا فين بعيد قوي وقاعدين بقى نقول ليه كده ايه اللي بيحصل ده طب قرب له واتكلم اتعرف عليه والله بيأمرك انك تتعرف عليه ينزل كل ليله للسماء يقعد يقول لك من من مين عايزني من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له مين عايزني عشان كده لما تعرفه هتحبه ولما هتحبه هترضى عنه وهترضى بكل حاجة منه ومش هتفرق معاك جاوب على الأسئلة دي عشان تتعرف عليه بيسألك بيقول لك قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء تبقى عايز رب غيره يعني رب دي معناها عايز حد يرزقك غيره عايز حد يبقى هو المهيمن على كل حاجة في حياتك غيره تبغي ربا غير الله يسألك قل أغير الله أتخذ وليا عايز يبقى هو ولي أمرك وليك اللي تحبه اللي يكرهه تبقى أنت بتكرهه واللي يحبه يبقى أنت بتحبه يقول لك أفغير الله أبتغي حكما عايز حكمه ولا حكم غيره عايز هو اللي يحكم ولا لا واحد من السلف قالوا له أتحب أن يحاسبك ربك أم يحاسبك أبوك بدماغنا كده لو صحيفة الأعمال وكل واحد عارف فيها إيه صحيفة الأعمال دي هتقف وقالوا لك خيروك ها والدك هو اللي هيمسك صحيفة العمل ويحاسبك ولا ربنا أظن هتقول والدك مش كده على الأقل أبويا هيرحمني شوية وهيبقى عارف البير وغطاه يعني قال لا أحب أن يكون ربي لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي فشوف بقى أم وعاطفة الأمومة دي بتبقى قد إيه تجاه ابنها ربنا والله أرحم عليك منها يبقى عايزين إيه يبقى لما هنتعرف عليه يا جماعة المشكلة إن إحنا مش عارفينه والله والله كل ما تتقرب منه أكتر تحبه بكل ذرة في وجدانك وكل ذرة فيك عايزين بقى عشان نتعلم ازاي نرضى عايز الكلمة دي على لسانك على طول قدر الله لا يأتي إلا بخير يحصل أي حاجة تروح قايل كده قدر الله لا يأتي إلا بخير وتعلم بقى قولها بالله يعني إيه غمض عينيك كده دقها كده رضيت بالله ربا تاني تاني رضيت بالله ربا تاني رضيت بالله ربا ليها طعم يا جماعة حلوة يا جماعة قولوها كده بينكم وبين نفسيكم عايزها تبقى كده على لسانك على طول رضيت بالله ربا سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد ده كان مجاب الدعوة مرة كان والي في الشام فالمهم فراحوا بعتوا لسيدنا عمر وقالوا له سعد بيعمل فينا وبيسوي فسأل فواحد يعني اتبلى عليه وقال كلمتين فراح سيدنا سعد رفع ايديه وبس وراح مديله دعوة بعد كده كان يمشي مجنونا في الطرقات يقال أصابته دعوة سعد يعني دعوته واصلة المهم في آخر عمره عمي فجاء الناس إليه فقالوا أنت رجل مجاب الدعوة هلا دعوت الله لنفسك فرد الله عليك بصرك ده انت واصل معاك كارت يشغلك في اي حاجه فارفع ايدك وقول فتبسم راح ضحك وقال يا بني قضاء الله عندي احسن من بصري يا نهار ابيض على المعنى اللي ربنا عمله معايا احب الي من بصري انا ما ارفعش انا ما اقولش هو شايفني وهو عارفني ولو عايز يقدر لي حاجه هتكون قضاء الله احب الي من بصري ممكن يبتليك بس لو تعرف هو بيبتليك ليه يمكن ساعتها تحبه يبتليك علشان يغفر لك ذنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا حتى الشوكة شكة الإبرة إلا كفر الله عنه بها من خطاياه فممكن يكون عشان يغفر لك أو يرفع درجتك إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه شغلك ما يوصلكش فيبتليك عشان يوصلك فلو فهمت كده يبقى ربنا بيرحمك ولا لا يبقى ربنا يدخر لك الخير ولا لا يبقى قدر الله لا يأتي إلا إلا بخير اتعودنا بقى نقول ايه نقول رضيت بالله ربا من قلوبنا حاجة تانية في الروشتة ارمي حملك عليه تعرف تتعلم ترمي حملك عليه ارميها عليه شايل الهم ليه ماشي حطه فوق دماغك ليه وماشي بيه اعلمها لك بقى عملي ان لي ايه ان لي يعني قول له اه ليه هو ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم ان ابراهيم لاواه حليم احنا لسه قايلين دلوقتي سيدنا ابراهيم ده كان درجه عاليه قوي قوي قوي فوق كان بيعمل ايه بقى لما بيحصل له بلاء واللي بيحرقه في النار واللي بيعمل كذا واللي بيسوي كذا كان بيعمل ايه كان بينه وبين الله عز وجل يتأوه له إن إبراهيم لأواه يعني يقعد يقول له آه يتأوه لله مرة واحدة اتصلت بيا وقالت لي إن عندها مشكلة كبيرة قوي يعني وبتبكي بقى بكاء شديد وبتاع قلت لها الليلة دي صلي ركعتين كده وانت ساجدة طلعيهم قولي اللي انت بتقوليه ده اشتكي له قولي له آه يا رب ما تشتكيش غيره إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله عدى أسبوع لقيتها بتتصل بيا جزاك الله خيرا قالت لي أنا قعدت أعمل كده لغاية ما دموعي خلاص يعني أنا نمت والدمعة على خدي صحيت بضحك ولا حاسة بأي شيء حتى يعني الشيطان يجي يدخلني الموضوع تاني يقول لي ما شفتيش اللي حصل لك واللي جرى لك ألاقي نفسي إيه ده إيه ده خلاص خلاص قدر الله ما شاء فعل هو ده الخطوة الثانية إيه ارمي حملك عليه فوض أمرك ليه تالت حاجة أقول لك على حاجات هو بيحبها وبيرضى عن اللي بيعملها روشتة عملية اهي اللي يعمل كده ربنا يرضى عنه واللي يعمل كده ربنا يرضى عنه أول حاجة البر بالوالد بر الوالدين طب وال مثلا والدته توفيت يعمل ايه البر لا ينقطع بوفاة الرجل أو بوفاة أمه يظل هكذا في من يحبون يبرهم ويبتدي يترحم عليهم ويدعو لهم البر لا ينقطع بالوفاة فكلنا علينا واجب بر تجاه أبائنا وأمهاتنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول رضا الرب في رضا الوالد لو أبوك راضي عنك وأمك راضي عنك كده إن شاء الله يكون ربنا راضي عنك والناس حتى يعني بيقولوا المعنى ده يقول لك أصل أبوه وأمه راضيين عنه فعشان كده الدنيا ماشية معاه رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أقول لك حاجة تانية سهلة قوي كل يوم نعملها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يرضى عنه يعمل إيه أن يأكل الأكل أو يشرب الشرب فيحمد الله عليه بعض مشايخنا ما كانش يرفع اللقمة إلا بتسبيحة وتحميدة يعني يرفع كده سبحان الله يحطها في بقه ويحمد ربنا عبد رضي الله عنه من حاجات كذلك الرفق خليك حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى بالراحة كده على الناس بلاش الشدة ويعين عليه ما لا يعين على العنف من الحاجات إنك لما تبقى متغاظ قوي واحد يعني عمل معاك موقف مش ممكن إنك تعرف تكتم غيظك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه يعني هو يقدر يعمل في الشخص ده حاجات وحاجات بس يبتدي يقول أنا هسيبه لله بس من كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا من الحاجات كمان خامس حاجة اهي إن لو عملتها ربنا يرضى عنك تصلح بين الناس لما تلاقي اتنين متخاصمين أو اتنين بينهم وبين بعض حاجة لو أصلحت بينهم يبقى ربنا هيرضى عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله حاجة تخلي ربنا يرضى عنك والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنك قالوا بلى قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا يعني لما تلاقي اتنين متشاحنين أو اتنين زعلانين من بعض وكتير بقى الحاجات دي في العائلات حاول على قدر المستطاع إصلاح ذات البين النبي قال صلى الله عليه وسلم إن إصلاح ذات البين أعظم عند الله من الصدقة والصلاة والصيام اللي هم أعظم العبادات لو أصحت ذات البين تبقى أعلى وتوصلك لدرجة الرضا عايز أختم لكم بقصة حصلت لعمر بن عبد العزيز هنطلع منها بكلمة برضو النهاردة قلنا كذا كلمة اتعلمناها عمر بن عبد العزيز في أسبوع واحد مات له ابنه وعمه فدخل واحد يعني عايز يواسيه فقال له عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك ابنك وعمك في أسبوع واحد إن كان ابنك لا أفضل ابن وعمك لا من أفضل الناس فبيقول بصيت لقيت عمر بن عبد العزيز حاطط راسه كده وسرحان فقلت البلاء نزل بيه فسيبه فجي يمشي فقال له ويحك تعالى تعالى انت بتقول ايه كنت بتقول جاي من شويه قال له انا كنت بس اردت ان انا يعني اعزيك واواسيك فبقول والله ده مصيبتك يعني كانت مصيبه بس الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله كذا وكذا قال اسكت احبه اليه احبه الي هو حبيب لي كده انا مش زعلان احبه اليه احبه الي عايزين نقولهم بقى النهارده كده ونرددهم جوانا قدر الله لا يأتي إلا بخير أحبه إليه أحبه إلي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ينفع نقعد الأسبوع ده كله نرد قلوبنا عن ربنا حننوا قلوبكم يا جماعة شوية على ربنا والله لو انفتح الباب ده قالوا الرضا باب الله الأعظم لو اتفتح لك يبقى اتفتحت لك أبواب الجنة عشان كده قالوا جنة الدنيا الرضا ومستراح قلوب العابدين الرضا فيا رب يا رب يا رب ارضى عنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رد قلوبنا عنك اللهم رد قلوبنا عنك اللهم رد قلوبنا عنك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا ربنا ربنا قد رفعنا أيدينا إليك فلا تردنا محرومين ولا تردنا خائبين وارض عنا أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب اجعلها خالصه لوجهك الكريم في ليلتنا هذه فلا تفض جمعنا هذا الا وقد غفرت لنا اجمعين ورضيت عنا اجمعين وتبت علينا يا رب العالمين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم